السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد الليلة يا إخواني مع آخر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة يا جماعة مع أول مواجهة مسلحة مباشرة ما بين رسول الله وبين القوة العظمى الأولى في العالم وبين الروم وبين أمريكا وأوروبا مع أول مواجهة بين رسول الله وبين الإمبراطورية الرومانية اللي كانت بتحتل مساحات شاسعة من آسيا وأوروبا وأفريقيا الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره يخصل يوصل له أخبار مرعبة حشود مرعبة من الرومان على شمال الجزيرة بتستعد في أي لحظة للهجوم على المدينة المنورة خبر مرعب الرسول عليه السلام فورا يقرر حشد القبائل العربية اللي أسلمت للخروج لمواجهة الإمبراطورية الرومانية الوقت يا رسول الله الوقت ده يا رسول الله يا رسول الله الثمار على الاشجار خلاص هتتقطف ده ده الثروه بتاعتنا طول السنه اللي بنبيعها ونصرف منها طول السنه اللي احنا اصلا لما هنيجي نخرج معاك هنقطف منها وناكل طول مر... طول رحله الجهاد ل... لقتال الروم يا رسول الله يا رسول الله الدنيا حر نار هنخرج في الصحراء المهلكه في الحر الرهيب ده ازاي يا رسول الله الفقر رهيب السنه اللي فاتت كانت سنه مجدبه احنا مستنيين طلوع الثمار بفارغ الصبر يا رسول الله الوقت طب هنقاتل مين هنقاتل الروم اول مره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن الوجهه اللي هو طالع ليها هنقاتل القوه العظمى الاولى في العالم وكمان في بيوتهم هنروح لهم مش هنستنى لغايه ما يجوا المدينه هنقاتلهم وهم في اعظم فتره مرت عليهم في قوتهم وهم في عز انتصاراتهم على دوله الفرس وهم في عز بسط نفوذهم على الثلاث قارات اللي هم كانوا محتلينهم الرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ده معنى كده ان احنا لو رحنا للروم هنمشي 2000 كيلومتر ألف كيلومتر رايح وألف كيلومتر راجع يا رسول الله ده احنا هنمشي في صحراء ما فيش بشر مشي فيها يا حبيب الله العواصف الرملية اللي ممكن تقوم علينا في الطريق هنعمل ايه في الرياح الرهيبة بتاعت الصحراء ديت يا رسول الله انت عندك 62 سنة خلاص الشيب بدأ يظهر في راسك هتروح بالصحة دي ازاي يا رسول الله ده انت بدأت تصلي وانت قاعد عليه الصلاة والسلام هتروح ازاي تواجه الروم يا رسول الله انت هتقدر هتقدر تطلع الرحلة ديت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 22 سنة جهاد وتربية ما قالش اطلعوا انتوا وانا هقعد لا كان اول واحد طالع معاهم الرسول لسه له شهور ويموت يا جماعة دي اخر غزوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اخر مرة رسول الله هيخرج ينور ينور الدنيا بفتوحاته اخر مره هيمسك سيف ويقاتل اعداء الله اخر مره خلاص الرسول بيتسحب من الامه الرسول لسه له شهور يموت عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ده انت صحتك اتحطمت بسبب الوفود ده لو حد مننا سلم على ألف واحد وابتسم في وش كل واحد يروح ينام يومين في السرير انت جزيرة العرب كلها جات لك المدينة تسلم على ايدك وكله عايز تسلم عليه وتضحك في وشه وتكلمه وتديله هدايا ويسألك يا رسول الله يا رسول الله انت الناس حطمت صحتك عليه الصلاة والسلام ورغم السن بتاع النبي ورغم ان الشيب بدأ يجي في شعر النبي ورغم ان الضعف بدأ يجي في جسد النبي ورغم الطريق الرهيب اللي هيتمشي في الغزوة ورغم الوفود اللي حطمت صحة النبي رسول الله يخرج مع الجيش اكتر واحد استحمل العطش الرهيب اللي مفيش عطش زيه في تاريخ الغزوات حصل اكتر واحد استحمل الجوع يخرج رسول الله طب يا حبيب الله يا رسول الله احنا رايحين الروم والروم وبصحتك ديت والوقت وبالظروف ديت وفي الحر ده يا رسول الله ليه الروم يا رسول الله الروم أربعين ألف جندي روماني الوقتي مستنييننا على شمال الجزيرة العربية مستنيين أمر من الملك القسيس هرقل إن هم يجوا يهجموا على المدينة أربعين ألف واحد لغاية الوقت ودي بداية الحشود ده لسه قبائل شمال الجزيرة العربية المتنصرة هتجمع كمان وهتكمل العدد وهيبقوا مئة ألف مئة ألف دول لو هجموا على المدينة مصيبة مصيبة أكتر من كارثة الأحزاب ألف ألف مرة لو استنينا لغاية ما يجولنا هتبقى كارثة لازم نخرج لازم نقوم الصحابة لما بدأت الأخبار توصل لهم بدأوا يترعبوا يا جماعة مش يترعبوا بدأوا يحسوا إن ال- ال- الروم ممكن يهجموا في أي لحظة التهديدات بقت عالمية خلاص ما عادش قريش جاية وغطفان جاية ده الروم جايين أمريكا جاية بخيلها ورجلها وقنابلها النووية والهيدروجينية والعنقودية وأم القنابل والطيارات المتحكم فيها إلكترونيا والأسلحة الكيماوية الموضوع ما عادش خلاص ما عادش قريش وغطفان وخيبر الموضوع بقى خطير يا جماعة عمر بن الخطاب من كتر اللي وصل له الصحابة لما الرسول اعتزل نساءه شهر واحد راح يخبط على بابه في عز الليل يقول له لأن بنته حفصة منهم عمر فزع قال له أهجمت غسان الروم هجموا علينا ولا إيه تخيلوا لو أمريكا أعلنت الوقت إنها تهجم علينا هيبقى الإحساس إيه الخ- الصحابة دقوا خوف رهيب عشان الدفاع عن الإسلام كان موقف رهيب يا جماعه طب يا رسول الله طب اشمعنى الوقت طب يا رسول الله طب لازم الوقت يا جماعه احنا الوقت قدامنا شهرين جزيره العرب كلها بتجمع الثمار زيكم مفيش وفود هتيجي تسلم يبقى الحل ان احنا نطلع نقدم الروم بسرعه ونرجع اما تكون الوفود الوفود رجعت تاني طب يا رسول الله والثمار بتاعتنا احنا واحنا مش عايزين نقطف اختاروا اختاروا يا انصار رسول الله اختاروا يا مهاجرين يا ثمار المدينه يا ثمار الجنه خدي بالك ان في مواقف هيتعارض فيها الدين مع الدنيا لازم ولازم تختاري قدام ربنا الاغلى عندك دينك ولا دنيتك ادي موقف اهو ويختار الصحابه دين ربنا ويختار الصحابه ثمار الجنه ويبعت الرسول وفود القبائل العرب المسلمه تعالوا على المدينه خدوا بالكم هنحارب الروم كل واحد يجي في اقصى عده وعتاد ليه وتتجاوب جزيره العرب تجاوب رهيب ما حصلش قبل كده ويجتمع في المدينه وفود ورا وفود ورا وفود 30 الف مقاتل مسلم يجتمعوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وتبدا تحصل مشكله ضخمه يا جماعه 30 الف واحد هناكلهم منين 30 الف واحد رايحين يقاتلوا القوه العظمى الاولى في العالم يعني لازم الاعداد العسكري يكون رهيب هنجيب لهم تسليح منين معظمهم لسه معهوش التسليح الكافي بل منهم ناس مش لاقيه تاكل ولا معاها دواب اصلا ولا في ايدها سيوف ولا تملك حاجه هناكلهم منين وهنسلحهم ازاي ويبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود حمله تبرعات من اجل الجهاد امتى بقى امتى ترجع تاني الامه تسمع تبرعوا من اجل الجهاد من اجل جهاد الكفار في العالم ويبدا الصحابه يتجاوبوا تجاوب مبهر ويبذلوا بطولات مبهره في الانفاق اسمعوا يا اغنياء امه محمد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا ايه عثمان بن عفان يسمع الرسول بيقول من يجهز جيش العسره من يجهز جيش تبوك عثمان يقول يا رسول الله علي مئة دابه باحلاسها واقتابها حتى بالخيط اللي بيشدها يا رسول الله حتى بالسرج اللي عليها حتى باكلها وال- والاكل بتاعها يا رسول الله الرسول يدعو تاني كمان مية يا رسول الله الرسول يدعو تالت كمان مية يا رسول الله باحلاسها واقتابها يفضل الرسول يدعو لغاية ما عثمان يجهز تلت جيش العسرة عشر تلاف مقاتل مسلم يجهزهم عثمان بن عفان عشر تلاف عشر تلاف مقاتل ده رقم قياسي ما حصلش في التاريخ الرسول يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يا أغنياء أمة محمد تعملوا إيه للدعوة عشان ربنا يقول والرسول عليه السلام يقول لكم ما ضركم ما فعلتم بعد اليوم عمر بن الخطاب قال بس أنا معايا 6000 درهم أنا النهاردة هسبق أبو بكر أنا هطلع 50% من ثروتي لله أنا هروح للرسول ب 3000 درهم يجري على رسول الله يرمي ال 3000 درهم قدامه يلاقي أبو بكر أول واحد راح للنبي حاطط 4000 درهم 4000 درهم كل ثروته في الحياة رابع مرة يخرج من ماله من أجل نصرة الدعوة يا أمة محمد نصرة دين الله رابع مرة الرسول يقول له ماذا تركت لأهلك يقول له تركت لهم الله ورسوله سيدنا عبد الرحمن بن عوف يفضل يجيب فلوس ويروح ويجيب ويروح ويجيب لغاية ما بعض الناس قالوا أع- عاقل هو أم مجنون هو واعي هو بيعمل إيه فقراء الصحابة يا جماعة واحد جاب كبش التمر للنبي عليه الصلاة والسلام واحد جاب بعير اداه لاتنين من الجنود قال لهم اركبوه بالتعاقب طول الطريق واحد تاني ما لقاش حاجه رفع ايده في التلت الاخير وقال يا رب انا بتصدق بعرضي على كل مسلم كل واحد شتمني او اذاني هو في حل يا رب ويتقبل الله صدقته سبحانه وتعالى النساء خلعوا الذهب بتاعهم الرسول ملأ ثوب كامل من خواتمهم وحلقانهم والخلاخل بتاعتهم يا جماعه الاشعريين سبعين واحد لا يملكوا شيء من حطام الدنيا الدنيا بتوع اليمن الرسول عليه السلام يدوم ست دواب معهوش غيرهم يعني كل 11 على دبه يعني 2000 كيلو متر كل 11 وكايرك هيمشوا 10 كيلو ويركب الواحد منهم كيلو بس لمده 2000 كيلو البكائين السبعه سبعه جم للنبي يا رسول الله احنا معناش حاجه ومعناش دواب ومعناش اكل ومعناش شرب ومعناش سيوف يا رسول الله يا رسول الله مش قادرين نتصور ان احنا مش هنجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا رسول الله الشهداء يغفر لهم مع اول دفقه من دمهم واحنا لا الشهداء يامنوا من الم الموت واحنا لا نتحرم من ثواب ان احنا نامن من فتنه القبر وعذاب القبر يا رسول الله عايزين نجاهد عايزين دمنا يسيل عشان ربنا الرسول عليه السلام يقول لهم لا اجد ما احملكم عليه مفيش هي دي عدتنا واحنا طالعين نقاتل القوه العظمى الاولى في العالم لا اجد ما احملكم عليه طب دبه واحده لينا احنا السبعه لا اجد ما احملكم عليه يمشوا ويقفوا بين ايدين ربنا تنهمر دموعهم زي شلال الدم النازف وينزل قول الله يخلد الموقف ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون ويجي الموعد بتاع خروج جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم 30000 مقاتل يا جماعه اكبر عدد قاده الرسول في حياته اكبر جيش عسكري ورا الرسول منهم 10000 فارس في بدر كنا فارسين اتنين بس المقداد والزبير فيما اذكر 10000 فارس يا اخواني تخيلوا والاول مره يحصل في التاريخ كله مشهد لاول مره يحصل في التاريخ الامه العربيه كلها خارجه ورا محمد بن عبد الله وهو رفع رايه الاسلام المشهد اللي زعماء في العصر الحديث ماتوا بالجلطه عشان حاولوا ان هم يحققوه فشلوا غزوه تبوك ضربه لكل واحد بيقول انه عايز الوحده العربيه وما يتبعش الاسلام المره الوحيده اللي حصل فيها الوحده العربيه في التاريخ كانت تحت لواء محمد بن عبد الله الجيوش العربيه كلها خرجت تستحمل الجوع والعطش مع بعض يا اللي بتقول الوحده العربيه الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام الحاجه الوحيده اللي وحدت العرب في التاريخ هو الاسلام ويبدا المنافقين يبذلوا جهود رهيبه من اجل ان هم يحطموا اعصاب المسلمين واحد مؤمن ابوه منافق كبير ابوه منافق غني جدا راح لابوه يقول له يا ابتي يا ابتي انت من اغنى الناس مالا لا تخرج ولا تخرج حد وتحمل حد يا ابتي يقول له يا بني يا بني اني لامن على نفسي من الروم وانا في بيتي اخرج اليهم انتوا اتجننتم انتوا خارجين تحاربوا الروم رايحين تحاربوا القنابل النوويه والذريه والهيدروجينيه والعنقوديه والذكيه و... انتوا بتتكلموا في ايه انتوا مش عارفين الروم مش عارفين سيوفهم مش فاكرين لما خالد بن الوليد في مؤتة اتكسر تسع سيوف في ايده قدام سيوفهم دي مش سيوف ده بالنسبه للي في ايدكوا ده اللي في ايدكوا شويه صفيح ويبدا المنافقين يقولوا لا تنفروا في الحر ربنا يقول قل نار جهنم اشد حرا اشد حرا اه يعني اللي مش هينصر دين ربنا هيتشوي في نار جهنم ابن سلول يقول ايحسب محمد ان قتال الروم لعب هو بيحسبها لعبه لكاني باصحابه غدا وهم مقرنين بالحبال كانت اعصاب الصحابه انها تتحطم ولكن ينزل قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا اللي قلتوا انكم مؤمنين يا اللي بايعتم على الايمان اثبتوا النهارده انكم مؤمنين مالكم مالكم يا مؤمنين اتغيرتوا ليه اتبدلتوا ليه اتفتنتوا ليه مالك يا امه محمد ايه اللي حصل لك مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قوموا انصروا دينكم قوموا دافعوا عنه ثاقلتم الى الارض كلمه وزنها طن مالكم ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره متع الدنيا شغلكم عن متع الجنه يا مسلمين فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم لو ما قمتوش لو ما نصرتوش هيسيبنا لا هتتعذبهم هتنتشر في الامه العنوسه والبطاله هتنتشر في الامه الامراض المزمنه والفقر هينتشر في الامه الاكتئاب والبلطجه هينتشر في الامه الذل ونتذلل اليهود احقر خلق الله الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم الامه كلها مهدده بالاستبدال لو ما قامتش ويجي شهر رجب تسعة هجريه ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراه 30 الف صحابي والرسول يجمع الصحابه في جنوب المدينه الاول تبوك في الشمال فوق خالص النبي يرجع الصحابه في الجنوب عند ثنيه الوداع عشان تبقى هي المنطلق ليه يا رسول الله ثنيه الوداع ليه لان السن دي اللي من تسع سنين النبي دخل منها المدينة في الهجرة وهو مطارد مهدد بالقتل مطرود كأنه بيقول لهم قبل ما تحاربوا أهل الباطل افتكروا اليوم ده افتكروا عملوا فينا ايه افتكروا أهل الباطل حاربوا الدين قد ايه وينطلق 30 ألف جندي موقنين بنصر الله عارفين عارفين انهم هيمشوا في طريق ما مشاش فيه بشر عارفين انهم هيسيبوا الثمار تسقط وتعفن على الارض عارفين انهم رايحين للقوه العظمى الاولى للعالم عشان نعرف يعني ايه صحابه عارفين انهم رايحين ل 40 الف جندي مستنيينهم روماني عارفين ان اسلحه الرومان رهيبه اسلحه عمرها ما شافوها ولا تخيلوها ويطلعوا والرسول في اول الطريق طالع بعد شويه يلاقي واحد جاي من بعيد وبيجري على رجليه بيجري الرسول يبص ويقول كن ابا ذر كن ابا ذر ده مين ده ابو ذر الغفاري فعلا كان راكب حمار مريض ملقاش غيره الحمار قعد يقف ويمشي ويقم في الاخر سايبه وطلع يجري هتمشي 2000 كيلو متر على رجليك يا ابو ذر امشي عشان ربنا عشان ما تخلفش عن رسول الله في ناس مشوا ال 2000 كيلو متر على رجليهم يا جماعه كان في تهديدات رهيبه ومخاطر رهيبه ممكن تحصل كان في احتمال ان يحصل مجاعه ليه المسلمين كان بيتعاقبوا في التمره يعني تمره لكذا واحد يقعد كل واحد ياخد فيها شويه كان كل واحد له ثمره واحده بس في اليوم كان في تهديد ان يحصل عطش رهيب ممكن يموتوا بسببه لان كان في الاف الك... الاف المسافات رهيبه مفيش فيها ابار اصلا هيمشوا فيها ازاي عطش رهيب في تبوك ما حصلش قبل كده كان الحر رهيب لدرجه ان بيع بعض كبار الصحابه ما قدرش يخرج كان في تهديد بعواصف رمليه خطيره في الطريق وفعلا حصلت كان في تهديد ان بعض الاماكن فيها امراض واوبئه متوطنه وممكن يصاب الجيش باوبئه في هذا الطريق وكل ده حصل الحر الرهيب حصل الريح جت الجوع حصل العطش الرهيب حصل وتحمله ليه عشان الدين ما يتعرضش للخطر عشان المدينة ما تتضربش وما تتحصرش من الروم احنا نتعرض للخطر انما الاسلام لا الا الدين الا ديني ده الاسلام ده هو الحل المشاكل دنيا و- ديننا ودنيتنا واخرتنا ويطلع صحابة رسول الله وتبدا المشاكل يا جماعه اول مشكله حصلت اول مشكله العطش الرهيب الميه خلصت وبداوا يمشوا مسافات مسافات شاسعه ما فيش فيها ميه يعدوا على ابار ثمود اللي ربنا اهلكهم يجوا يشربوا النبي يقول لهم ممنوع ابار ثمود دي ما حدش يشرب منها يكملوا يروحوا للرسول يقولوا له في صحيح مسلم يا رسول الله هلكنا عطشنا يا رسول الله خلاص يا رسول الله احنا حلقنا تمزقت من العطش يا رسول الله هنموت مفيش امل هنموت هنموت يا رسول الله يا رسول الله احنا 30 الف واحد جايين للنبي بيقولوا له عطشانين والنبي واقف قدام 30 الف واحد هيشربوهم ازاي هلكنا الرسول يقول لهم تسيرون ليلتكم ثم غدا تدركون الماء ان شاء الله يعني قدامكم حوالي 15 ساعه بينكم وبين الميه 15 ساعه اول ما الجيش يسمع المنظر ده في صحيح مسلم وصف رهيب بيقول لك فانطلقنا لا يلوي احد على احد 30 الف واحد ما فيش حد ماشي جنب التاني كله بيجري يا يلحق يشرب يا ما يلحقش يا يلحق يشرب يا يموت قبل ما يلحق تخيلوا يا جماعه المنظر من السماء وربنا مطلع عليهم وكل واحد بيجري يلحق بق ميه داقوا عطش رهيب معقوله ربنا يسيبهم لا يمكن ربنا هيسيبهم ب- قابلوا واحده عربيه في الطريق فبيقولوا لها اين الماء قالت لهم ايها ايها انتوا فين والميه فين ده انتوا بينكم وبينها بلاد وبلاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصمم انه يبقى اخر واحد في الجيش عشان زي ما ربنا قال له من 20 سنه ولا تعد عيناك عنهم ما تشيلش عينك من عليهم يفضل اخر واحد يدوق اشد عطش ومصمم انه يبقى اخر واحد عشان يشوف الجيش كله الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه كان بقى عنده 62 سنه وكان منظر النبي راكب على الدبه سنه جسمه بدا يضعف شعره بدا يبيض بدا يبقى في شعرات بيضاء في راس النبي عليه الصلاه والسلام من كتر الاجهاد والتعب نام النبي على الدبه نام وهو ماشي في صحراء خطيره بالليل النبي هيقع من على الدبه يجي ابو قتاده يسنده النبي ي- يرجع تاني شويه ينام ابو قتاده يسنده لما يجي يقع تاني شويه خلاص هيقع هينجفل عليه الصلاه والسلام ابو قتاده يسنده تالت الرسول يصحى يبص يلاقي ابو قتاده يقول له حفظك الله بما حفظت به نبيه ده وعد رسول الله لكل واحد هيدافع عن سنته وهيدافع عن دينه وهينصر الرسول عليه الصلاه والسلام ويشتد العطش بالجيش ويبدا الجيش يحس انه خلاص هيموت مش هيقدر يوصل للميه ويبدا الم- المهلكه الصحراء اللي حواليهم مفيش امل ولا في بوادر ميه وربنا يفجر معجزه لجيش محمد اللي استحمل المفازه دي كلها عشان ربنا ويتفجر الماء من بين اصابع رسول الله 30 الف واحد يشربوا ويتوضوا من بين اصابع حبيب الله صلى الله عليه وسلم قول عليه الصلاه والسلام زي ما يوم القيامه الامه كلها هتشرب من بين ايديه الصحابه يا جماعه لما انطلقوا في الصحراء في تبوك عشان ربنا ربنا فجر لهم الميه من ايد النبي لما ربطوا الحجر على بطونهم في الخندق عشان ربنا ربنا بشرهم بملك كسرى وقيصر لما خرجوا يحاربوا قريش في بدر عشان ربنا ربنا نزل لهم الملائكه يقاتلوا معاهم وتنجو مشكله العطش العطش اللي وصل بعض الصحابه انه يذبح الابل بتاعته ويعصر بطنها عشان الميه اللي في بطنها تنزل في بقه من شده العطش الرهيب بس لسه الاخطار ما خلصتش لسه يا جماعه يتعرض الصحابه لمجاعه لمجاعة خطيرة جدا الصحابة خارجين أصلا ما كانوش جانوا الثمار من على الأشجار يعني أصلا التمر وكمية الطعام اللي معاهم قليلة جدا كان ممكن يتعاقبوا في التمرة كان كل واحد له ثمرة في اليوم وفعلا تخلص أزواج الصحابة وتبقى مشكلة خطيرة جدا ويروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام من الجوع يا رسول الله ناكل إيه 30 ألف واحد جايين للنبي جعانين وفي وسط الصحراء النبي عليه الصلاة والسلام طب هيعملوا ايه يقولوا له يا رسول الله ائذن لنا ان نذبح نواضحنا نذبح الابل اللي احنا راكبين عليها الرسول ما هو فيش حل ما هو يا يموتوا يا يذبحوها عمر راح للنبي بعد ما النبي اذن لهم قال له يا رسول الله فما بقاؤنا بعد نواضحنا لو ذبحنا الابل هنكمل ازاي وهنرجع ازاي يا رسول الله ده احنا نموت بعد ما نذبحها الرسول عليه السلام يعمل ايه الجوع اشتد بالجيش والموضوع بقى خطير وبدات فعلا مجاعه حقيقيه تحصل في الجيش ويؤمر الرسول كل الجيش انه يجيب باقي الطعام اللي معاه ده يجيب كسرات خبز وده يجيب شويه تمر ويدعو رسول الله الله ويهتف بالله ان ربنا يبارك في هذا الطعام ويدعو الجيش كل واحد يجي يغرف طعام 30 ألف واحد ياكلوا والأكل ما يخلصش ايه المعجزات دي لانهم خرجوا عشان ربنا لانهم جاهدوا عشان ربنا لان يا جماعه لما بنقدم كل حاجه معانا لربنا ربنا بيدينا من عنده بقى لما اللي عندك خلص عشانه شوف بقى انت اديته على قدرك هو هيديك على قدره سبحانه وتعالى الطعام المبارك وياكل ال 30 الف واحد بس لسه الاخطار ما خلصتش يا جماعه زي ما فعلا كان متوقع رياح صحراويه رهيبه تر- تهب على الصحابه الرسول عليه السلام يامرهم ان كل واحد يقعد في المعسكر جنب بعضه يقعدوا في المعسكر ما يمشوش اتنين من الانصار يخالفوا الامر الرياح تحمل واحد منهم تطيره ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم بعد ما كادوا ان هم يقتلوا كان جيش الطريق كان رهيب والطريق كان اخطار رهيبه وفي ليله من ليالي تبوك يموت ذو البجدين مين ذو البجدين ده ده شاب يا جماعه يتيم فقير شاب ابوه مات ونشا يتيم عمه كفل واغناه واداله فلوس سمع ان النبي هاجر المدينه قال لعمه عايزين نسلم ونروح للنبي عمه يفضل يعلله ويأجل تمر سنه واثنين وثلاثه وسبعه تتفتح مكه يعرف ان عمه مش هيجي ولا يسلم يستغيث بعمه ان يجي معاه للرسول ما يرضاش يقول له خلاص بعد فتح مكه انا هروح انا للرسول عليه الصلاه والسلام عمه يقول له لو رحت لمحمد هجردك من كل هدومك هاخد منك كل اللي في ايدك وفعلا لما يجي يروح ياخد منه كل درهم معاه يجرده من ملابسه ما يلاقيش غير بجدين غير حتتين كسائين غليظين يلبسهم يستر بيهم عورته وينطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصل الشاب الصغنن ذو البجدين قبل غزوه تبوك باسابيع النبي يحبه حب رهيب ويسميه ذو البجدين تكريما له وفي غزوه تبوك يخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام وفي الطريق يصاب بحمى شديده ويموت ذو البجادين يصحى ابن مسعود بالليل يلاقي النبي واقف عليه الصلاه والسلام بلال ماسك شعله نار منور والنبي بيحفر قبر بايديه وبعد ما النبي عليه الصلاه والسلام يحفر القبر يطلع ابو بكر وعمر واقفين بلال ينزل يجهز القبر والنبي ماسك جثه ذو البجادين بايديه ودموعه منهمره وبيحضنه وبيقول اللهم اني امسيت عنه راض فرض عنه بعد كده النبي ينزل ينام في القبر عشان تتنزل ينزل الرحمة على القبر وبعد كده يدفن ذو البجدين بإيديه ويقف يبكي على القبر ابن مسعود بيقول يا ليتني يا ليتني كنت صاحب هذا القبر يا ريتني أنا اللي كنت صاحب القبر ده هوت ويعدي الصحابة تاركين قبر في وسط صحراء مفيش بشر مشي فيها محدش عارف مكان قبرك يا ذو البجدين ولا اليوم القيامة ممكن حد يعرف مكان قبر الشاب المسلم اللي جاهد مع رسول الله ولا حد يتوقع ان هنا نايم جثة شاب جاهد مع الحبيب محمد ولكن ربنا يعلم ويظل هذا القبر شاهد الصحابة ضحوا قد ايه واخيرا يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك الجيش وصل تبوك يا جماعة بعد الرحلة الرهيبة ديت اخيرا خلاص الصحابة مستنين ال 40000 روماني والامدادات النصرانية اللي وراهم مفيش ولا واحد مفاجأة ولا جندي ولا جندي روماني أو غير روماني الصحابة كانوا مذهولين الرومان راحوا فين الإمبراطورية العظمى راحت فين الدولة القوة العظمى الأولى في العالم راحت فين هربهم الأربعين ألف جندي الرومي هربهم الأربعين ألف أمريكاني هربهم من قدام المسلمين هربوا إزاي هما الروم ممكن يخافوا مننا ده ممكن يجمعوا لنا 300 ألف واحد وما يهمهمش يا جماعة الروم من أيام غزوة مؤتة عرفوا إن المسلمين دول مسيلين ده 3000 مؤتة زلونا كان نسبتنا ليهم 70 لواحد قصاد كل مسلم 70 جندي رومي بالأسلحة بتاعتهم الرهيبة وت- ورونا أيام مرعبة رعبونا جابوا مناخيرنا التراب في مؤتة 3000 بس أمال لما يبقوا 30000 مسلم ومعاهم محمد بن عبد الله كمان بقيادتهم هنواجههم دول وهنعمل فيهم إيه والروم يهربوا الغرب يهربوا من قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقوا مسلمين trade mark original هربوا من قدام المسلمين ويفضل الرسول عليه الصلاه والسلام 20 يوم يقاتل القبائل اللي كانت هتعاون الروم ويأدبهم كلهم تخيلوا جيش مسلم ينزل على شواطئ امريكا على البحر الأ- على المحيط الاطلنطي ويقاتل ويعمل حروب وامريكا مش قادره تنطق ليه دلاله رعب رهيب ده النبي كان في حدود الروم ساعتها دلاله رعب قاتل من المسلمين بعد 20 يوم النبي يشاور ابو بكر وعمر ايه رايكم قاتل الروم ايه رايكم نكمل وندخل نقاتل الروم عمر يقول له يا رسول الله لا نرجع يا رسول الله ويشير عمر انه يرجع وياخد النبي عليه الصلاه والسلام بمشوره عمر ويرجع المسلمين من غزوه تبوك يا جماعه يرجع المسلمين من هذه الغزوه ما كانش في غزوه اصلا من الرعب الغرب هرب وسابنا ويخلد ربنا سبحانه وتعالى هذه الغزوه ويقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره ساعه تبوك ساعه يا رب ال 80 يوم 30 رايح وال 30 راجع و20 هناك ساعه الجوع والمجاعه والعطش والحر والعواصف ساعه يا رب ازاي يا رب ساعة لأن هي أول ساعة أول ساعة هتقوم تجاهد في سبيل الله هي اللي صعبة بعد كده سهلة أول يومين هتلبسوا فيهم النقاب اللي هتحس إن الموضوع صعب أول أسبوع هتلتزم وتسيب الصحبة السيئة هو اللي صعب بعد كده سهل ساعة لأن يا جماعة التعب لو عشان ربنا ما يبقاش تعب عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب يا جماعة الصحابة هان عليهم العذاب في حب ربنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام راجع من تبوك والصحابة فرحانين بالنصر العالمي 13 منافق من المنافقين وهم مذبوحين خلاص بينتفضوا زي الطير المذبوح يحاولوا يهجموا بخيولهم لأن الطريق كان خطير جدا على جبال ومرتفعات وممرات ضيقة من جنب جبال الموضوع ما كانش سهل يهجموا بخيولهم على خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل عشان يفزعوا الخيل يسقط الرسول عليه الصلاه والسلام من على الجبل يموت رسول الله ولكن ربنا ينجي الرسول من هذه المحاوله ينجيها ومع ذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام حاولوا يقتلوه من اول الدعوه لاخر الدعوه اخر عمره ولسه بيحاولوا يقتلوه الرسول لما رجع ومات ابن سلول بعد تبوك الرسول يا جماعه راح لابن سلول قال له اما انا لك ان تسلم قال له وهل نفع الاسلام اسعد بن زراره اسعد بن زراره ده مات بعد الهجره بشهور و- والنبي ماله هو بيقول له الاسلام انت كنت حماتها سعد بن زراره من الموت طب والنبي ربنا سبحان الله ولكن المنافقين مخهم كده ومع ذلك الرسول عليه السلام يكفنه في ثوبه وينفس من ريقه في بقه ويصلي عليه عليه الصلاه والسلام والنبي راجع يشتاق للمدينة يقول هذه طابة إني مسرع ويسيب الصحابة ويجري على المدينة من شدة الشوق وأول ما النبي يرجع يعلن مقاطعة المجتمع المدني لثلاثة من الصحابة ليه؟ ليه يا رسول الله ثلاثة من كبار الصحابة منهم كعب بن مالك ليه؟ قتلهم لا زنهم يا رسول الله وقعوا في الزنا لا سرقوا لا عملوا كبائر وموبقات يا رسول الله لا امال ايه ما رضوش انهم يطلعوا معانا الغزوه عشان النبي يعلم المجتمع كله ان الجهاد في سبيل الله فرض ان اللي لو الدين احتاج وانت ما قمتيش تنصريه وانت ما قمتش تدافع عن دينك يبقى النار والعياذ بالله عقوبه اللي مش هيدافع عن دينه كعب بن مالك فضل الرسول يدعو للجهاد والخروج وهو ياخر طب بكره اصل الدنيا حر طب الثمار طب مراتي طب ال... طب اعمل ايه طب بكره طب بكره لغايه ما الجيش خرج فوجئ ان الجيش راجع اول صدمه خدها لما النبي عمل مقاطعه كامله من المدينه ليه كعب بن مالك بقى يمشي في الشارع ما حدش يسلم عليه تاني صدمه قطبت وسطه لما راح للنبي في المسجد النبوي يسلم عليه النبي ما ردش عليه تالت صدمه لما لقى ملك غسان اللي النبي كان لسه خارج يحاربه بعت له بيقول له الحق بنا نواسك يا دي الهم والبلاء اهل الباطل طمعوا فيا للدرجه دي رابع صدمه لما النبي يؤمر التفريق بينه وبين مراته ده الكفار هم اللي بيتفرج بينهم وبين زوجاتهم انا يا رسول الله وصلت للدرجه دي انا عملت يا حبيب الله جريمه للدرجه دهيت خامس صدمه حتى قرايبه يطردوه وما يرضوش ان هم يكلموه 50 ليله بعدد ال 30 يوم الرايح وال 20 يوم اللي هناك 50 ليله مقاطعه تامه بعد 50 يوم يطلع كعب بن مالك على سطح بيته يصلي الفجر ويقعد يستغيث بالله ودموعه منهمره على عينيه مش عارف يعمل ايه وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت الدنيا بقت ضيقه وخانقه عليه وضاقت عليهم انفسهم بقى هيموت من الاكتئاب هيموت من الخنقه هيموت من القهر طب اعمل ايه طب اتوب ازاي وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ينزل قول الله قبل الفجر ثم تاب عليهم يطلع واحد على جبل سلع وينادي يا كعب ابن مالك ابشر يخر كعب ساجد على سطح بيته يخرج كعب ابن مالك يدي للصحابي الثوبين اللي كانوا عليه يجري على النبي الصحابه يقوموا يحضنوه في الشوارع سيدنا طلحه بن عبيد الله يقوم يحضنه في المسجد النبي يبص له ويضحك ويقول له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك يا كعب يا جماعه الموقف ده كان ليه عشان النبي علم الامه ان اوعوا تستهينوا في العمل لدين الله ثمار غزوه تبوك كانت ايه اول حاجه ان الروم اترعبوا من المسلمين وعرفوا ان المسلمين ما هماش لقمه سائغه وصرفوا تماما فكره ان هم ي- يجاهدوا ان هم ينطلقوا على المدينه المنوره وهرقل بعت جواب جواب تودد للنبي عليه الصلاه والسلام رقم اتنين المسلمين عرفوا ان الروم دول اي كلام دول زي الفيران جروا من قدامنا انهارت الهزيمه النفسيه في نفوس المسلمين وكان ده له اثر رهيب في الفتوحات ثلاثه العالم عرف مين هم الصحابه السلف سموا جيش تبوك جيش الامراء الامراء وربنا سماه جيش العسره الرسول وربنا سموه جيش العسره من كتر البطولات اللي عملوها اربعه لاول مره تدفع الجزيه للمسلمين من قبائل الروم وقبائل شمال الجزيره العربيه والصحابه اللي ضحوا بالثمار ياخدوا فلوس اعظم واكبر من الفلوس اللي ضحوا بيها عشان ربنا سبحانه وتعالى وتدفع الجزيه للمسلمين خمسه يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزيره العرب من اقصاها لاقصاها كلها بتدين للاسلام قبل ما انهي درس الليله يا جماعه عايز اقول لك عايز اقول لك اوعى تسقطي في الامتحان اوعى تسقط في الامتحان يا جماعه يا جماعه ما فيش سيف اصلا يا جماعه اصعب غزوه اطلعها النبي ما كانش فيها حرب اصلا يا فين الغزوه اصعب غزوتين الاحزاب وتبوك ما كانش فيهم سيف يعني كانوا امتحان للقلوب مش للسيوف اوعى تسقط في امتحان القلوب اوعي ربنا هيمتحنك ربنا هيختبر صدقك ربنا هيختبر يقينك اوعوا تسقطوا في الامتحان يا امه محمد اوعوا تسقطوا في الامتحانات اهو كان امتحان ما كانش الصحابه ما كتبوش فيه كلمه امتحان للقلوب الحاجه الثانيه اوعى يا جماعه تتاخروا اوعي تتاخري اوعي في ناس قالوا يا رسول الله الغزوه دي صعبه نبقى نخرج مع النبي الغزوه اللي بعدها فكانت اخر غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم راحت الفرصه وانتهت الغزوات اوعوا تقولوا المره الجايه بعد شويه اوعوا تاجلهم امم اوعوا تتثاقلوا عن نصر الدين الله سبحانه وتعالى اوعوا تتثاقلوا عن نصر الدين الله يا جماعه لما بعض الصحابه جه يتثقل ربنا سبحانه وتعالى قال لهم قل ان كان اباؤكم اباؤكم اللي انتوا شايلين اسمائهم وابناؤكم اللي انتوا عايشين طول عمركم تشتغلوا عشان تاكلوهم وتكبروهم واخوانكم الواحد لما بيجي يقع بيقول اخ عشان اخوه هو اللي بيسنده اللي هيسندوه أهلكم وأزواجكم مهما كنتوا بتحبوهم وعشيرتكم وطنكم وبلادكم بلدكم اللي ممكن تبقى أحب البلاد إليكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها مش فلوس ورثتوها بالساهل ده فلوس طلعت عينكم عما جبتوها شلن شلن ومليم مليم ثروات كونتوها بشقى عمركم وتجارة تخشون كسادها مش فلوس متعانة في رصيد لا ده تجارة لو غفلت عنها يوم الناس تاكلك وتسرقك كل الناس تاكلك وتسرقك ومساكن ترضونها يعني مش اي بيوت ده انت سافرت 20% تشتغل 20 سنة من عمرك وشبابك تشتغل بره ورجعت بنيت بشقة عمرك البيت ده قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم كل دول مع بعض في صورة واحدة في كفة واحدة واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين تهديد ان اللي مش هيقوم ينصر دين ربنا فاسق ان نصر الدين ربنا فرض ان الدعوه الى الله فرض عليك وعليكي فرض على كل شاب بيسمعني وكل طفل وكل فتاه وكل امراه وكل راجل نصر الدين الله وامال ايه ده يا جماعه امال ال 23 امال ال- ال- الكذا و20 حلقه اللي بقى- مع بعض فيهم من اول رمضان دول بيقولوا ايه كلهم بيقولوا كلمه واحده ان الدين مش صلاه وصوم الدين ما هو الصلاة وصوم احنا في اخر غزوة في اخر غزوة في الغزوة اللي بتثبت ان الاسلام هو الحل لجميع المشاكل الاسلام هو اللي وحد العرب الاسلام هو اللي كسر مناخير امريكا والامبراطورية الرومانية الاسلام هو اللي هيقضي على البطالة والعنوسة والفقر والازمات الاقتصادية والذل اللي احنا عايشين فيه انا الوقت في اخر غزوة من غزوات رسول الله والسلسلة خلاص خلاص احنا الوقت في اخر حاجات في السلسلة يا جماعة في اخر دروس في سلسلة, سلسلة لماذا محمد الكلام ده كله ليه عشان نعرف ان الدين مش صلاه وصوم بس ان صلاه وصوم بس ممكن ما تنجوش قدام ربنا لما يقول لك دينك الطعن فيه وانت سكت سكت ليه سكت ليه يا جماعه الرسول خرج وهو عنده 62 سنه وابو بكر 60 وعمر 50 62 سنه يجاهد 2000 كيلو متر الروم يا شباب يا عافيه اللي مليان صحه عملت ايه عملت ايه للاسلام شوف الرسول عمل ايه للاسلام وهو عنده 62 سنه يا شباب امه محمد الصحابه في منهم مشي 2000 كيلو متر على رجليه عشان الدين يا اغنياء امه محمد هتعملوا ايه هتعملوا عشان دينكم وهتطلعوا ايه عشان دينكم اخر وقفه عايز اقف معاها يا جماعه مشهد الوحده العربيه اللي حصل في الغزوه تبوك دي يوم الوحدة العربية أول يوم للوحدة العربية في التاريخ عايز أوجه رسالة لكل علماني لكل علماني وعلمانية في البرامج العلمانية والجرايد العلمانية عايز أقول لكم اتقوا الله اتقوا الله كفاية تتويه للأمة بقى عايزين إيه بتقولوا إحنا عايزين الوحدة المرة الوحيدة في التاريخ اللي حصل فيها الوحدة كانت تحت راية الإسلام عايزين ال... الاقتصاد وال... وال... والنمو الاقتصادي عمر ما الأمة العربية دقت اقتصاد وغنى لحد ما الخليفة قال للسحابة أمطري حيث شئتي فإن خراجك سيصل إلي عمرها ما حصلت غير في ظل الإسلام آه إحنا عايزين عايزين عزة وعايزين تقدم علمي عمر الأمة ما تقدمت علميا في العلوم الدنيوية إلا في الخلافة الإسلامية لما بهرت العالم وعلمت الغرب عايزين إيه بتتوهوا عقول الأمة ليه عمر ما حصل إصلاح إلا تحت راية الإسلام الإسلام هو الحل مهما حقدتوا عليه ومهما كرهتوه ومهما حاربتوه الاسلام هو الحل الاسلام هو اللي كان حل الهيمنه الاسلام على العالم كله يا جماعه حرام عليكم حرام عليكم كفايه افساد في الارض وتقولوا انما نحن مصلحون عشان يا جماعه في نهايه السلسله اقول لكم لماذا محمد لانه هو الوحيد اللي وحد الامه هو الوحيد اللي الامه كلها اتوحدت تحت ايديه وتحت رايه النبي عليه الصلاه والسلام ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من تبوك بعد مجهود قاتل رهيب وبعدها يخرج حجة الوداع مع 120 ألف صحابي مجهود قاتل رهيب ويرجع يدخل بيته السيدة عائشة تقول له يا رسول الله ورأساه أنا مصدعة يقول لها بل أنا يا عائشة ورأساه أول مرة النبي يشتكي من الألم كده أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يحس بهذه الآلام خلاص يا رسول الله كلها أسابيع وهتودع الأمة يا رسول الله خلاص يا أمة محمد رسول الله لسه له أسابيع وهيسيب الدنيا هنبقى يتامى بعدك يا رسول الله كلها أسابيع والأمة هتتيتم ختم بموت حبيب الله صلى الله عليه وسلم خلاص يا رسول الله أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونشرت الإسلام ووحدت الأمة وشلت سبت الأمانة في رقبتها تخرج تنشرها في العالم خلاص يا رسول الله تفنيت يوم يوم في حياتك بقالك 23 سنة ما نمتش ولا قعدت ولا استريحت لحد ما صحتك اتحطمت في الرسالة خلاص يا رسول الله جهاد 23 سنة جه نهايته خلاص الكروبات اللي قابلتك طول حياتك جت نهايتها خلاص خلاص يا صحابة رسول الله من النهاردة كلها أسابيع وما عدتوش هتلاقوا النبي كلها أسابيع يا حنظلة ولما هتقول نفقة حنظلة مش هتلاقي النبي تجري عليه كلها أسابيع يا بلال وما عدتش هتؤذن لرسول الله كلها أسابيع يا صحابة رسول الله ولما يحصل مشكلة ليك يا خباب مش هتلاقي النبي تجري عليه وتقول له ادعوا لنا يا رسول الله الشمس اللي نورت الدنيا كلها أسابيع وهتموت وهتتسحب من إيدينا احنا الوقت خلاص في آخر أسابيع في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ المرض يزحف لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد ان شاء الله باذن الله لسه درس مهم جدا ودرس يعني رغم ان هو بيمزق في القلوب ورغم انه بيبقى صعب على اللي بيقوله والله العظيم اكتر الف مره من اللي بيسمعه ورغم انه بيبقى صعب جدا الا انه لازم يتختم به السلسله ولازم يتقال باذن الله في النهايه باذن الله درس وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام درس وفاه الحبيب درس موعدكم الحوض لان خلاص ما لحقناهوش في الدنيا ومش هنشوفه في الدنيا الا ان شفناه عليه الصلاه والسلام في رؤيا انما اول لقاء حقيقي بيننا وبينه على حوض الرسول يا ترى مشتاق لي قد ايه خلاص يا جماعه ان شاء الله باذن الله درس وفاه الرسول انا اثرت ان يعني ان شاء الله باذن الله ما ما يبقاش بكره درس وفاه الرسول هيبقى اخر ليله في رمضان ركزوا معايا ليله 29 رمضان لان غالبا رمضان السنه دي 29 يوم ليله 29 رمضان ان شاء الله ه- هيبقى درس وفاه الحبيب وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرس هيبقى اخر ليله في رمضان ليه عشان نفضل نفضل يعني بنسيب رمضان كده واحنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالئ قلوبنا و- و- والشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مالئ قلوبنا ويبقى رمضان ده انا ملاحظ ان البرنامج اللي قبل عن السيره والبرنامج اللي قبل الفطار عن السيره وفي ناس من الدعاه ربنا يبارك في جهودهم كل دروسهم السنه دي عن السيره رسول الله خلاص ملا قلوب الامه وكل ذره في قلوبنا بقت بتصلي وتسلم عليك يا رسول الله ومشتاقه لحظه لقائك يا حبيب الله ان شاء الله يعني الدرس المهم جدا يا جماعه اللي هيختم به السلسله هيبقى اخر ليله في رمضان ليله 29 بعد الفطار باذن الله سبحانه وتعالى بس الوقت يعني انا عايز اقول لكم حاجه قبل ما اسيبكم ان خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه العيد داخل وبعديه المدارس والجامعات وبعديها يا جماعه والشتاء داخل ثلاث مشاكل بتقابل الاسر المسلمه الوقتي والاسر ال- ال- ال- ال- الفقيره الوقت ثلاث مشاكل يعني ناس اغنياء اعرف ان هم ظروفهم مش يعني واحده بتقول انا مستنيني ثلاث مشاكل مش تا مش عيد وشتاء ودراسه كسوه العيد وكسوه الشتاء وكسوه المدارس ثلاث مشاكل للناس الفقراء اسلوب حاجه خ- صعبه يا جماعه والله اللي يجرب دخله العيد وهو معهوش فلوس يجيب لاولاده هدوم ومعهوش فلوس يجيب لاولاده هدوم الشتاء ولا بطاطين الشتاء معهوش فلوس يجيب لابنه جزمه في دخله المدرسه بدل الجزمه المقطعه في رجليه ولا يجيب له شنطه بدل ما يشحت له شنطه مقطعه من اي حته ولا يجيب له قميص وبنطلون يلبسه بدل ما الولد يمشي بهدوم بقاله كذا سنه ماشي بيها متقطعه يا جماعه الفقر بقى رهيب الفقر بقى رهيب في امه محمد واحنا بنتكلم عن حنان محمد عن النبي لما وقف مع ذي البرجدين يدفنه ويبكي حنانه مع واحد من 30 ألف واحد احنا بنتكلم عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده عاملين مشروع مهم جدا وخطير مشروع كسوة الشتاء والعيد والمدارس في وقت واحد ثلاث مشاريع في مشروع ان كل طفل فقير وطفلة فقيرة نديلهم بنطلون و- و- و- و- وبلوزة او قميص او تيشيرت وجزمه وشنطه يبقى كسوه للثلاث حاجات دول مع بعض اتمنى الليله دي ليله 23 يا جماعه 23 و25 و27 دول ما فيش فيهم تفاهم دول اخطر ثلاث ليالي السنين اللي فاتت دارت ليله القدر من علاماتها فيهم الليله دي عايزين نتصدق يا جماعه ان شاء الله الرقم يعني ده اخر مشروع هنعمله في السلسله ان شاء الله الرقم اللي تتصلوا بيه للتبرع 011 3 خمسين خمسين أربعين صفر حداشر تلاتة خمسين خمسين أربعين يا جماعة ليلة 23 ما تضيعش اوعوا تضيعوها اوعوا تستهينوا بليله 23 انا يعني الواحد عايز الليله دي باذن الله سبحانه وتعالى ما يعملش حاجه في حياته غير ان هو يصلي لربنا سبحانه وتعالى يلا يا امه محمد الليله دي احتمال تبقى ليله القدر انا لسه جاي لي رساله قبل المغرب ان في كذا رؤيه رؤيه رؤيه لهذه الليله احنا ما بنستدلش بالرؤى ولكن النبي نفسه استدل برؤيه على ليله القدر في ليله 21 مره عليه الصلاه والسلام يا جماعه يا جماعه الليله دي خطيره جدا ليله 23 قومي يلا قومي ما تضيعيش وقت للفجر للفجر ما نضيعش ولا دقيقه من اول ما تخلص الحلقه على طول يلا يا جماعه انطلقوا باذن الله سبحانه وتعالى ونخلي من اعمال الليله صله رحم بقى مكالمتين حلوين كده من اعمال الليله إيه إيه صدقه وما تنسوش الرقم اللي انا قلت عليه 0 11 3 50 50 40 اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم ارحمنا على ما كان منا اللهم كفر عنا خطايانا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا لنتوب تب علينا توبة تب علينا توبة تستخدمنا بها لنصرة دينك في الارض تب علينا توبة تجعلنا بها من الصوامين القوامين تب علينا من المال الحرام تب علينا من النظر للحرام من نطق الحرام من المشي للحرام تب على أمة محمد كلها الليلة يا رب تب على أمة حبيبك كلها الليلة يا رب اغفر لأمة حبيبك كلها الليلة يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات الليلة يا رب اعتق رقاب الأمة كلها الليلة من النار يا رب يا رب يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفي انتظار بإذن الله درس وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام موعدكم الحوض وجزاكم الله خيرا
قالوا لينا ليه